أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا هذا هو الدرس الحادي والأربعون من دروس العقيدة الطحاوية وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع قول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين وذكرنا أننا لا نفرق بين أحد من رسل الله بل كلهم عندنا سواء في الإيمان بهم ثم انتقلنا إلى الإيمان بالملائكة واعتقادنا أن الملائكة خلقوا من نور لا يتصفون بالذكورة ولا بالأنوثة وهم عباد الله المقربون وكل منهم له درجة له درجة عند الله له مقام معلوم لا يتخطاه وهو كل منهم على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه أعلاهم جبريل عليه السلام ثم ميكائيل ثم إسرافيل هذا ترتيبهم في الفضل في الأفضلية وتكلمنا عن ترتيبات الأفضلية ولعل تعليقنا في اللقاء الماضي على مسألة تزوير الفوارق بين الطبقات أن الناس درجات سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال خيارهم في الجاهلية ها؟ خيارهم في الإسلام إذا فقهوا مش معنى كده ان احنا بنقول بالطبقية بالطبقات مش معناها كده كويس ان انا استدركت ها ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي جنب أبو سفيان العربي وأبو بكر العربي مش كده وإنما أقصد إيه؟ إن في في ربنا سبحانه وتعالى قال كده ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم مش معنى كده إن هم عشان نقعدهم مع بعض يبقى هم حاجة واحدة لا كل واحد له مقامه برضه وكل واحد له قدره وقد يسبق هذا الرومي العربي صح ولا لا؟ الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال ده الجزء الصحيح في الصحيحين الزيادة بقى من عند السنن لناله رجال من فارس منهم سلمان سلمان مش الرسول قال مصلي عليه سلمان ايه منا آل البيت يعني احنا مش معنى كده ان احنا بنقول سلمان ينزل وابو بكر يطلع لا احنا بنقول في تفاضل والتفاضل بالإيمان والتقوى لازم في تفاضل الناس كلهم مش زي بعض زي ما قلت لك المرة اللي فاتت خلي بالك يقول الشيخ ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية فهم عباد مكرمون منهم الصافون ومنهم المسبحون ليس منهم إلا له مقام معلوم لا يتخطاه وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه وأعلاهم الذين عنده كالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الدنو وتارة يصفون بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص قال تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وقال سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وقال سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا وقال تعالى وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقال سبحانه وتعالى بل عباد مكرمون وقال سبحانه وتعالى ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وقال سبحانه فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وقال تعالى كراما كاتبين وقال سبحانه كرام بررة وقال سبحانه يشهده المقربون وقال تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى وكذلك الأحاديث النبوية صافحة بذكرهم فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأتي في عددهم نص وقد قال تعالى ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصص عليك وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وقال تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يبقى ناخذ هنا جملة فوائد أول فايدة أن الله جل جلاله ذكر لنا أسماء بعض الأنبياء في القرآن اللي ذكر في القرآن 26 نبي ورسول ذكر أسماء 26 نبي ورسول منهم جملة التي ذكرت في سورة الأنعام وغيرهم عدد الرسل 310 عدد الأنبياء كم 24 ألف كم عدد الأنبياء قال رسول الله ما صلى عليه 24 ألفا جما كثيرا عدد الأنبياء 24 ألف نبي عدد الرسل 310 ايه الفرق بين النبي والرسول برضه دي من اسئله الاطفال ما انتوا اطفال الرسول هو الذي اتى برساله جديده وكتاب جديد النبي هو الذي اتى لتقرير من سبقه والاستمرار على رسالته يبقى الرسول أتى بكتاب جديد شريعة جديدة النبي يتابع من قبله يعني مثلا سيدنا إبراهيم عليه السلام كان في عصر سيدنا لوط ده رسول وده رسول لكن تلاقي بين سيدنا إبراهيم مثلا وسيدنا شعيب مثلا تلاقي بينهم 100 رسول 100 نبي قصدي يقررون شريعة إبراهيم وشريعة وشريعة لوط عليهما السلام يقررون نفس الشريعة ويستمرون على نفس الشريعة دول أنبياء 24 ألف لازم نؤمن في موضوع الأنبياء أن هناك أنبياء لا نعرفهم تفصيلا لكن هناك أنبياء يجب أن نؤمن بهم تفصيلا تحديدا هم الأنبياء الذين ذكروا في القرآن يجب أن تؤمن بهم تفصيلا وربنا سبحانه وتعالى ذكر قصص بعض الأنبياء في القرآن بعض الأنبياء قصص ذكر قصته مطولة زي سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف قصصهم إيه مطولة وبعض الأنبياء ربنا ذكر قصتهم مختصرة وبعض الأنبياء مختصرة جدا وبعض الأنبياء ما نعرفش منه عنه غير اسمه ما نعرفش عنه غير إيه غير اسمه بس زي مثلا اليسع وذا الكفل نعرف عنهم إيه ولا حاجة لم يذكر لنا القرآن شيئا أبدا عنه ولا نجد في السنة إلا نادرا ولذلك صحيح دلوقتي بنكتب في منهج الأطفال قصص الأنبياء فكنت حاطط حوالي عشر ضوابط كده في موضوع قصص الأنبياء يا ريتنا كنا قريناهم فكروني أقراهم لكم المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله تعالى إن قصص الأنبياء قد يبهم بعض الحوادث قصدا يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يذكر لنا قصة كل نبي ما بيجيبلناش قصة حياته لأن القرآن ما هوش كتاب تاريخ ولا المقصود ذكر التاريخ وإنما المقصود إيه العبرة لقد كان في قصصهم إيه عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه فربنا سبحانه لما بيذكر قصص الأنبياء بيذكر قصص دي للعظة والعبرة للاعتبار فلذلك تجد في القصص مواطن مواطن العبرة سبحان الله العظيم إيه لسه آخر حاجة كنا بنكتبها دلوقتي في معاناة سيدنا موسى مع بني إسرائيل عشان كده أنا قلت إن أهمية قصص الأنبياء أهميتها الخطيرة الرهيبة إنك تتعلم نفسيات الناس وأنت بتتعامل معاهم تتعلم إزاي تتعامل مع البشر أنت كداعية وحامل للأمانة حامل للرسالة شوف نماذج أنا كاتب كده أحيانا تخليك تضحك مثلا بني إسرائيل قالوا لسيدنا موسى إيه لن نصبر على طعام واحد وبقول كم أن موسى من لن كم أن موسى من إيه لن نصبر على طعام واحد لن ندخلها ما دام فيها لن نؤمن لك حتى نرى الله جار لن لا كل حاجة إيه لن فبقول مثل الطفل المعاند فعلا جماعة اليهود دول زي الإيه زي الاطفال زي الطفل العنبي تقول له اقعد يقف زي عبد الرحمن كده اقعد يقف اقف يقعد اسكت يتكلم اتكلم يسكت هم بنو اسرائيل كانوا كده بجد بص اهو قالوا ايه لن نصبر على طعام واحد نريد قريه ناكل بصل وتوم حاضر ادخلوا هذه القرية فكلوا حيث شئتم رغد قالوا لن ندخلها عايزين قرية اتفضلوا ادخلوا القرية يقولوا ايه مش هندخل القرية تتعلم من كده ايه فعلا في التعامل مع البشر بقى بتستفيد في قصص الانبياء دي فعلا الواحد لما كتب في قصص الانبياء إيه لسه برضه كاتب فوق دلوقتي ان من الظلم للتاريخ ان احنا نزعم ان احنا بنواجه اللي ما حدش واجهه قبل كده ومن الاجحاف والتطاول ان احنا نقول ان احنا بنعمل اللي ما حدش عمله قبل كده احنا لا شايفين حاجه ولا بنعمل حاجه لما تبص لسيدنا موسى ايه اللي سيدنا موسى شافه او سيدنا النبي ما تطلع عليه سيد الكل اللي شافه ما حدش شافه ولا اللي احنا بنشوفه ده عشر معشار اللي هو شافه يعني انا مش عايز اقول لك مثلا حادثه الافك اللي مرت بالنبي وتتعلم منها يا نهار ابيض احنا لو قعدنا نتكلم عن حادثه الافك دي ممكن نقعد لنا سنتين ثلاثه نتكلم فيها في فوائدها عشان كده ربنا قال لا تحسبوه شرا لكم بل ايه بل هو خير لكم ان القصة لسيدة عائشة سابت الهودج ونامت بره جم شالوا الهودج وهي كانت خفيفة طفلة لسه شابة شالوا الهودج فكروا ان هي فيه وحطوه على الجمل والجمل مشي رجعت ما لقتش القافلة القافلة كلها مشي راحت قاعدة حاطة ايدها على دماغها جه صفوان بن المعطل يقول شفت سواد قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من هذا قالت فعرفني اناخ الناقه وابتعد حتى ركب ثم اقترب وجر الناقه والله ما التفت الشاهد اللي انا عايز اسوقه هنا ايه انه لما دخل بيهم على الناس عبد الله بن ابي قال شوف شوفوا زوجة نبيكم كانت بايته فين والكلمة تجد رواج إذ تلقونه ها بلسن لا يقول لك فعلا ازاي الهودج يطلع بيها من غيرها تجد رواج وسيدك النبي صلى الله عليه بشر وبيحبها وبيغير عليه وصلى عليه قال لا انا اغير من سحت وده بيتكلم وده بيتكلم وفعلا جت لوحدها وجت متاخره وراجل واحد وصحراء مفيش حد والوحي ساكت يعمل ايه يبص لابو بكر كده يقول له ما شئت يا رسول الله سبحان الله دي السيدة عائشة لما تحكي لك القصة يعني أنا أنا شعري بيشيل تكلم عني يا أبتاه تكلمي عني يا أماه يقولون ماذا نقول لرسول الله الجملة اللي قالوها كده قالوا إيه ماذا نقول لرسول الله ده, ده النبي وأشد ألم عائشة تقول في نفسها أنا أنا تشك فيا وما تقدرش تتكلم ده مين؟ ده رسول الله والرسول الشك بيحاوطه علي بن أبي طالب يقول له إيه؟ النساء غيرها كثير ما تطلقها وتجوز غيرها وديك اللي بيحب يعرفها النساء غيرها كتير مش النساء مش غيرها كتير ده هي دي انت فاهمني احنا ايه اللي دخلنا في السكه دي اللي النبي واجهه ده بقى نبي وعابد وزوج سبعة غيرها ثمانية غيرها بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم وده ابن عمه وده صاحبه وصديقه وده زيد بن ثابت زيد بن حارثة وأسامة بن زيد الرسول تصدق إن الرسول يستشير أسامة بن زيد طفل صغير كده يقول له إيه رأيك أنت؟ ويستشير ويكلم الناس أقصد شوف النبي واجه قد إيه بقى 30 يوم شهر يحبس الوحي ايه شهر والمدينة تموج المنافقين عمالين يقولوا واللي ساكت ساكت واللي بيبكي يبكي والبنت قالت ايه رضي الله عنها ستنا السيدة عائشة أمنا رضي الله عنها تقول ايه فبكيت حتى ظننت أن البكاء فاطر قلبي بكيت لحد ما حسيت ان قلبي هيتفلق اي قلب يتحمل المعاناة دي 30 يوم وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم في وجوه اصحابه وانا مش عايز اقول لكم عشان ما تزعلوش اسماء الناس اللي خاضوا في المشكله دي مثلا حسان بن ثابت الشاعر مثلا مثلا هنقول مثلا اسماء اسماء تخوف والرسول يبتسم لحسان ويفضل يحبه وبعد ما تنكشف الغمه برضه ما تغيرتش معاملته معاه ما تصلي عليه هي دي قصص الانبياء هي دي الفوائد اللي بنستفيدها بقى من القصص ازاي الثبات وازاي ان العواطف ما تلعبش بيك وازاي يبقى في اهم ومهم وحق واحق الشاهد ان كل نبي خد قصته على قده وعرف قصته على قده و ان شاء الله يعني يبدو ان احنا لازم نتكلم عن موضوع الانبياء ده بتفصيل اكتر باذن الله تعالى في اللقاء القادم. يبقى قلنا نمره واحد ان احنا 310 و24000 نمره اثنين ان مش كلهم ربنا قال لنا قصصهم إيه، نمره ثلاثه ان مش كل القصص مستوفاه وعلينا الايمان بانهم بلغوا جميع ما ارسلوا به على ما امرهم الله. من فوائد دراسه قصص الانبياء انك انت يوم القيامه هتشهد المفروض وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس الحديث صحيح البخاري رحمه الله انه الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث نوحا كده بالنص الحديث يبعث نوحا فيقول يا نوح هل بلغت؟ يقول نعم نعم يا رب فيقول الله عز وجل لأمة نوح هل بلغكم أحد؟ يقولون لا يا رب ما أرسل إلينا من رسول شوف الناس يا أخي حاجة غلط آه فيهم 950 سنة والآخر يقولوا ما نعرفوش مين ده؟ لا لا ما جاش ما أرسل إلينا من رسول فيقول الله عز وجل لنوح من يشهد لك؟ فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم فنشهد نعم بلغهم طب تشهد على ايه مين اللي عرفك ان نوح بلغ الله القرآن هو ده الشهادة ان نشهد بس الشاهد لازم يبقى شاف ما ينفعش الشاهد يبقى ايه يبقى سمع ما ينفعش ما ينفعش في ضوابط الشهادة لازم يبقى شاف شاب عينيه السماع لا يكفي في إقامة الحد فاهميني ازاي؟ فيما يرى يعني الشاهد ايه؟ لازم يبقى شاف فعشان كده انت ما شفتش لا شفت ده انا اكتر من اللي شاف ان ربنا اخبرني باليقين لما يبقى عندي يقين في كلام الله يبقى انا ايه؟ شفت واكتر من اللي شاف لان يقيني في كلام ربنا اكتر من يقيني في اللي انا بشوفه بعينيا علينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ البلاغ الإيه المبين بلاغ ومبين مبين يعني إيه واضح اللي هو اسمه إقامة الحجة إن أنا أبلغ ويبقى البلاغ ده واضح إقامة الحجة إن أنا بكلم سمير وبكلمه كلام هو فاهمه فهمت أه فهمت طب قول كده الأنبياء كانوا بيعملوا كده عشان كده سيدنا نوح لما لم يؤمن له إلا قليل عرض اللي هو قاله على ربنا الرب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقلت وقلت وقلت وقلت قال كل اللي قال قال يا رب احسن وعشان كده سيدنا عيسى قال لربنا ايه ما قلت لهم الا ما امرتني به البلاغ المبين البلاغ الواضح عشان كده في ديننا بنقول العذر بالجهل العذر بالجهل ليه لان الحجه لازم تتضح النهارده الناس اللي بترمي نفسها في الحسين ولا في البدوي ولا هنا ولا هنا مش فاهم معذور يا جماعه معذور تعالى فهمه فهمه بالراحه ما تقولش تعالى مشرك اللي انت بتعمله ده شرك لا لا لا وانما تعالى هو اللي بينفع ويضر مين؟ الله سبحان الله العظيم انا قلت في في الجمعه اللي فاتت حاجات كده بتطلع على المنبر آه ان لازم لنا مواجهة جادة علمية مع هؤلاء الذين يطعنون في الدين كنا بنتكلم على ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض سنة الدفع فقول من الدفع ده ان احنا الناس اللي يجيين بس يتكلموا هو النقاب فرض ولا سنه ولا من الدين ولا مش من الدين طب ما تيجي نقول لهم هو البادي فرض ولا سنه ولا من الدين ولا مش من الدين صح كده آه تعالوا نتكلم نقول هي الكوره فرض ولا سنه ولا من الدين ولا مش من الدين تعالوا نتكلم على لبسة البرنيطة اليومين دول بقت آه، خلاص ها البرنيطة موضة ولا سنة ولا فرض ولا ولا دين ولا مش دين صح كده ولا لا؟ ما هم بس شاطرين قاعدين يكلمونا على اللحيه طب ما نقلبها بتيجي نتكلم عن حلق اللحيه هو فرض ولا سنه ولا دين ولا مش دين يعني انت بتحلق لحيتك دين اللي بيحلق لحيته ده يحلقها تدين نساله بقى تعالوا ايه نقلب عليهم ال- البتاع آه، بدل هم ما يكلمونا نك- ما تيجوا نكلمهم صح ولا لا عشان الناس تبطل كلام يعني هو اللي جاي النهارده واحده غطت وشها عشان الناس ما تشوفهاش من وجهه نظر العقلاء يبقى صح ولا غلط مالكش دعوه بالدين بقى واحده مش عايزه حد يشوفها انت زعلان ليه واحده عايزه الناس تشوفها ده موضوع ده اللي يتكلم فيه يعني سبحان الله العظيم احد اخواننا راجل طيب جدا التحى كده في شعبان وراح عمره في رمضان فرجع في رمضان رجع بعد رمضان لحيته طويله فلما سالوه هو انت التح... م- مربي دقنك ليه؟ قال له راجل كان على الفطره مش فاهم بقى لسه يعني ما يعرفش الحكايه زعل جدا وصار قال له انت تسالني انا ملتحي ليه؟ انا اللي اسالك انت مش ملتحي ليه؟ انت حالق ليه؟ هو ده الموضوع ان مش يسال الملتحي ملتحي ليه؟ انا ملتحي ليه؟ هي طلعت لكن اللي يسال اللي حلق ها لان هو اللي عمل مش انا اللي عمل انا ما عملتش حاجه صح ولا لا؟ انا ما عملتش لكن اللي عمل هو اللي يسال بقى هو عمل ليه؟ هي دي بس احنا مش عارفين ده اللي انا بقوله دايما ليه احنا دايما واخدين موقف المدافع ليه بندافع عن اصول وثوابت ودين ليه ما هاجمش ويبقوا هم اللي ايه هم اللي يدافعوا انا بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله